اتكلمنا في الاسبوعين الماضيين عن حياة التسليم وحياة السلام من ضمن الاشياء الهامة في حياتنا اللي تساعدنا على التسليم والسلام ان نشعر باستمرار ان ربنا بيشتغل نشعر باستمرار ان ربنا بيشتغل في حاجات الواحد يبص لربنا فيها ويقول له ده يومك يا رب انت اللي تشتغل فيه وتشعر بسلام قلبي حينما تحس ان الله بيعمل المسيحية لم تجعل الله منفصلا عن الناس ان ربنا عايش في سماء عالية في ملكوت والناس على الارض ابدا المسيحية قدمت الله يعمل مع الناس يمشي بينهم حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمه يكون في وسطهم ربنا مختلط بالناس وعايش مع الناس وهو عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا وبيشتغل معانا واذا شعرنا ان ربنا في حته واحنا في حته هنتعب واذا شعرنا ان ربنا ترك الكون هنتعب ربنا بيشتغل الواحد لما يشعر ان ربنا بيشتغل يفرح وينبسط انا يا رب عايز اشوف شغلك ده واتمتع بيه وانبسط بيه اشوف شغلك اشوف ازاي بتشتغل كده في الحقيقة ان ربنا كان كان بيعمل من اجلنا من قبل ان نخلق ربنا بيشتغل من اجلنا من قبل ما نتخلق من قبل ما نتخلق قعد مدة طويلة يعد كل شيء من أجلنا يعد الأرض يعد السماء يعد الحيوانات النباتات الأكل الشرب الجو زي ما بنقول في القداس الغريروري أقمت السماء لي سقفا مهدت لي الأرض لكي أمشي عليها من أجلي ألجمت البحر من أجلي أخضعت طبيعة الحيوان ربنا كان يعمل من أجلنا قبل أن نوجد فكم بالأولى بعد أن وجدنا يبقى العمل أكثر إذا كان بيعمل من أجلنا قبل أن نوجد فكم بالأكثر بعد أن وجدنا لهذا نشعر بفرح ان الله بيعمل في الكون ربنا لم يترك الكون اطلاقا ساعات في ناس يتعبوا ويقولوا صحيح انت يا رب استرحت في اليوم السابع بطلت شغل لا ابدا صدقوني ده اليوم السابع من اكثر الايام ربنا بيشتغل فيه ده احنا عايشين في اليوم السابع ويمكن قبل كده كانت الحكاية أسهل هو استراح من عملية الخلق يعني لكن عمل الرعاية ما زال مستمرا ربنا ماشي بيشتغل في الدنيا دي احنا مبسوطين ان ربنا بيشتغل وكل من تواجهنا مشكلة في الحياة وكل ما نقابل اي ظروف معينة نقول كما قال المسيح ابي يعمل حتى الان ابي يعمل ربنا بيشتغل وشغل ربنا شغل على اصوله حاجة مظبوطة تمام لما ربنا يشتغل شغل بيتقنه اخر اتقان مثاليات العمل يكفي انك انت تسلم الشغل لربنا وتتفرج ازاي ربنا بيشتغل ربنا ترتيبه عجيب وعمله اعجب انا اتصور مثلا قصة زي قصة يونان النبي واشوف ربنا ازاي بيشتغل في ناس كثيرة بيخلوا بطولة القصة في سفر يونان ليونان لكن بطولة القصة لربنا في الحقيقة ربنا هو اللي بعت يونان لأهل نينوى ولما يونان ما راحش وركب السفينة ابتدى ربنا يشتغل هجيب يونان ازاي كيف اخلص اهل السفينة وكيف اخلص يونان وكيف اخلص نينوى وابتدى التكتيك الالهي يشتغل وربنا ابتدى يشغل الناس بتوعه شغل الريح شغل الموج قعد يشغل الريح تهب الموج يتصدم البحر يهيج السفينة ترتبك الناس يصلوا ويعبدوا ربنا ويقدموا نذورا هذه شغلانة وبعدين ينتهي الأمر بإلقاء يونان في البحر يونان يترمي ربنا أعد حوتا عظيما قال له اترمي يونان أنا ما بشتغل معاك افرضوا ان ربنا ما بيشتغلش كان يونان راح فين وكنت انتوا بتقروا سفر يونان دلوقتي ما كانت راحت عليكم ربنا بيشتغل أعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان جهزوا وسفر يونان فيه وأعد طريقة خروجه منه أعد دخوله أعد خروجه كويس المزمور اللي بيقول ربنا يحفظك في دخولك وفي خروجك او البركة اللي في ستر التثنية مبارك تكون في دخولك وفي خروجك وبعدين نلاقي بعد يونان ما كلم اهل نينوى وزعل ربنا بيشتغل يقول اعد الله جود أعد الله يقطينة تظلل على يونان أعد الله جودة تأكل اليقطينة أعد الله شمسا تضرب يونان إيه الحكاية دي ربنا بيشتغل بيدبر بيعمل كل خططه بتمشي مظبوطة النتيجة اللي عايزها تطلع تمام في قصة يونان ربنا اشتغل ونجح في شغله نجا أهل السفينة أدي واحد وعرفوا ربنا نجي نجي اهل نينوى ادي حاجه تانية وتابوا نجا يونان من تعبه الخطه الالهيه مشيت مظبوط ربنا بيشتغل تمام شوفوا في فلك نوح ربنا هو اللي كان بيدبر العمليه كلها هو اللي بيفتح السماء وهو اللي بينزل الفيض العظيم وهو اللي بيدخل نوح في الفلك وهو اللي بيدير العملية وهو اللي بيغرق الأشرار وهو اللي بيحكم المدة وهو اللي بيرجع المية عمل ربنا بيشتغل لكي ينظف الأرض من الخطية أتصور مثلا في قصة زي تقديم إسحاق تصوروا اسحاق ذاهب الى الموت ايه اللي يحصل طب يا رب اعمل ايه اهرب من ابويا ضمير يتعبني ما انا ابن مطيع لابوه امد نفسي فوق الحطب اتحرق واموت ما دي صعبة اخرى طب يتحل الموضوع ازاي ربنا بيشتغل وفي اللحظة المناسبة بدأ ربنا لا تمد يدك إلى الغلام ولا تصنع به شرا وأنا حضرت لك خروف الذبح إيه يا رب التجهيزة دي شغل ربنا في هذه القصة لم يحدث إن إسحاق أنقذ نفسه أبدا ده ربنا هو اللي اشتغل ولم يحدث ان ابراهيم انقذ نفسه من الاشكال ده ربنا اللي بيشتغل يا ليت اسحاق يؤمن بعمل الله حينئذ يحمل الحطب مستريحا حينئذ ينام فوق الحطب مستريحا حينئذ يطيع اباه مستريحا شاعر ان الله بيعمل ولو في اخر فرصه يعني ربنا ساعات بيعمل في الهزيع الاخير من الليل في اخر فرصه لما السكين ترفع ربنا يشتغل احنا واثقين من عمل الله العجيب في الكون خذوا الخلاص العظيم الذي عمله الله والفداء العظيم اللي عمله من اجل الكون البشريه لم تستطع ان تخلص نفسها العالم محكوم عليه بالموت كله الشيطان رئيس هذا العالم وبدا الله يعد طريق الخلاص بنفسه وعمل العمل كله وفي الاخر نظر الينا ونظر الى السماء ونظر الى الملائكه ونظر الى الكون وقال قد اكمل قد اكمل العمل كله ربنا بيشتغل بطريقه عجيبه طب ادم محكوم عليه بالموت يعمل ايه المسكين حواء محكوم عليها بالموت العالم محكوم عليه بالموت لا تخف أبي يعمل حتى الآن نحن واثقون إن الله بيعمل بيعد لنا طريق الخلاص بيعد لنا طريق الخلاص إن كان الله أعد لنا من الخطية ومن الموت الأبدي فمن باب أولى يعد لنا الخلاص من كل ضيقة ومن كل مشكلة الله بيشتغل الناس يتعبوا لو ظنوا ان هم اللي بيشتغلوا لا يا حبيبي مش انت ربنا بيشتغل شغل مظبوط وفي قصة الميلاد أعد الله العذراء التي تحمل المسيح داخلها العذراء النقية القديسة التي تحتمل هذا المجد العظيم المتواضعة التي تستطيع أن تحتمل هذا المجد العظيم وأعد يوحنا المعمدان السابق الذي يمهد الطريق قدامه بل أعد أشياء كثيرة أخرى أعد اللغة العامة التي انتشرت أعد الطرق الرومانية التي ساعدت في انتقال المبشرين أعد قلوب الناس لتفهم الرسالة جاء في ملء الزمان يعني ملء الزمان يعني في الوقت الذي كان فيه كل شيء معد وكل شيء مناسب ربنا ده بيشتغل بترتيب عجيب انا اشوف بطرس مرمي في السجن واشوف في مرة تانية بولس مرمي في السجن لا بطرس قادر يخلص نفسه ولا بولس قادر يخلص نفسه ولا الكنيسة ولا التلاميذ قادرين يخلصوا بولس ولا بطرس ويبتدي أبي يعمل حتى الآن يبتدي ربنا يشتغل يرسل ملائكته يفتح أبواب السجن ينزل القيود من يد المسجونين يعمل زلزلة يصحي ربنا بيشتغل فيما كان بطرس نائما في السجن كان الله يعمل من أجل بطرس النائم ربنا بيشتغل حتى دون أن نطلب ربنا بي دائم العمل في هذا الكون لا تمر ثانية واحدة بدون شغل دائم العمل يرقب الكون كله كل فرد فيه على حدة وقاعد يشتغل المرأة السامرية امرأة خاطية ما بتدورش على الخلاص ما بتنقذش نفسها مش قادرة تخلص روحها ولا عايزة ولا بتفكر وبعدين ربنا يخش في الخط ويشتغل فينقذ السامرية وينقذ السامرة ويعمل عمل خلاص حتى دون أن نطلب مش ضروري نطلب مش ضروري تصلي السامرة السامرية وتقول يا رب انقذني يا رب خلصني مش ضروري هو لوحده بيشتغل بيعد طريق الخلاص في اليوم الذي يحدده وبالطريقة التي يراها جايز واحد يقول يا رب سايب السامرية ليه طب من اول غلطة انقذها من ثاني غلطة من ثالث غلطة من رابع ده معاها خمس ازواج واللي معاها دلوقتي ليس لها ما تخافوش في الوقت المناسب انا هشتغل ويشتغل شغل مظبوط شغل مظبوط يجيب نتيجة ويخلص السامرية الله يعمل في توبة الخطاة حتى دون أن يطلبوا ودون أن يقدروا ودون أن يريدوا يقول الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تسعوا الله هو الذي يبكت على خطية الله الذي يعلمنا طرق الخلاص أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل ربنا بيشتغل انتوا تتعبوا وتفقدوا سلامكم لما تفتكروا ان ربنا ما بيشتغلش انه مش موجود زي ما تعب داوود وقال له لماذا يا رب تقف بعيدا لماذا تختفي في وقت الضيق صدقني ما مش ممكن اقف بعيدا ومش ممكن اختفي انت اللي مش شايف يا داوود لكن انا بشتغل وما بختفيش ابدا وما بقفش بعيدا ده في عمق الضيق اكون جنبك لكن احنا مش شايفين بنقول له لماذا تقف بعيدا لماذا تختفي في وقت الضيق ربنا بيشتغل مع كل احد يشتغل بطريقة عامة ويشتغل بطريقة فردية يشتغل مع الجموع كلهم بالآلاف بيزحموه ويشتغل مع زكا لوحده يقول له يا زكا اسرع وانزل طب والآلاف اللي حواليه ده شغل عام وده شغل خاص أنا بشتغل في الاثنين مع بعض مفيش نفس أبدا بتفلت من شغل ربنا ربنا بيشتغل مع التلاميذ الاثني عشر بيشتغل مع الخمس تلاف اللي عمل لهم اكل بيشتغل مع الجموع اللي بيعصى على الجبل وبيشتغل مع نيقوديموس كفرد يروح يزوره ويقعد معاه ويعلمه طريق الخلاص ربنا ما بيسيبش حد ابدا بيشتغل مع نيقوديموس الخايف اللي بيستقبله ليلا يشتغل مع شاول الطرطوسي الشديد العنيف اللي بيربي الناس في السجن يشتغل مع بطرس الناكر يشتغل مع توما الشكاك يشتغل مع كل احد لا يحرم انسان من عمل الله فيه ربنا بيشتغل باستمرار مفيش حد بيتوه في وسط الزحمة مفيش حد بيتوه في وسط الزحمة أحسن واحد يقول هو ربنا فضيلي ما عنده الملايين وألاف الملايين وملايين الملايين أروح فين أنا لا يا حبيبي ربنا يشتغل معاك كفرد كما يشتغل مع الملايين كمجموعة مع الكل لا يحرم احدا من عمله فيه ابي يعمل حتى الان يعمل في كل وقت يعمل في كل وقت ويعمل مع كل احد ولولا ان الرب ابقى لنا بقيه لشابحنا تدوم عموره ربنا بيشتغل عشان كده احنا بنقول له يا الذي بارك في ذلك الزمان الان ايضا بارك زي ما اشتغلت في الزمان اللي فات اشتغل دلوقتي حاضر انا هشتغل الان وكل اوان والى ابد الابدين ما تخافوش الله يعمل ولا يتعب انتوا يمكن تشتغلوا وتتعبوا وعايزين تستريحوا لكن ربنا ما بيتعبش مش محتاج لراحة بيشتغل باستمرار بيشتغل في السماء وبيشتغل في الارض وبيشتغل حتى مع الشياطين ده مسك الشيطان وقيده ألف سنة بيشتغل مع الكل لأنه لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب في قصة يهويا داع الكاهن ربنا بيشتغل حتى مع الشيطان الله يعمل ليس مع الأفراد فقط وإنما أيضا يعمل في الخدمة في الكنيسة يعمل في دعوة الناس الصالحين للخدمة أتخيل المسيح ماشي كده على شاطئ البحيرة وبيشتغل تعال يا بطرس تعال يا اندراوس سيبوا الشباك هلم ورائي اجعلكما صياد الناس يروح مكان الجباية تعال يا متى امشي ورايا اتبعني يلف يجيب سبعين يشغل دول يروح مع الجموع يقابل لعازر مريم مرثى مع الكل مع الكل انا استعجب جدا لما لقيت اسبوع الالام في وسط الزحمة الشديدة دي وقرب الجلجثة والمسيح بيشتغل مع لعازر وبيشتغل مع مريم وبيشتغل مع مرثى وبيروح بيت عنيا ايه يا رب ده ده تواضع كبير منك خالص في وسط الهيصة دي ما تنساش حتى العيال دول ما انساش حد قبل ربنا ما ينساش ماشي وسط المناير السبعة يوحنا شاف المناير السبعة ووصيهم المسيح ماشي وسط المناير السبعة بيلف على الكنائس بيشتغل وصيهم مين ده اللي ماشي على المناير السبعة ده ايضا الماشي على اجنحة الرياح الراكب فوق الشاروبين الماشي على أجنحة الرياح والإمتى يا رب عبارة عجيبة يقولها الكتاب يقول يصنع خيرا يقول يصنع خيرا ماشي في كل حتة يقول كان المسيح بيعمل ايه يطوف المدن والقرى يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وضعف الشعب يقول في المدن وفي القرى يمكن تقول في المدن دي حاجة كبيرة وفي القرية أيضا بيمشي فيها المسيح يصنع خيرا ما بيبطلش شغل وبعد ما صعد للسماء ما زال يعمل طب لما صعدت للسماء يا رب رسالتك خلصت لا رسالتي خلصت على الصليب ولا رسالتي خلصت بالصعود ولا رسالتي خلصت بالجلوس عن يمين الآب أمال إيه؟ ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر لسه ليا شغلكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر طب ولما طلعت فوق بطلت شغل أبدا ده أنا أعد لكم مكانا وإن أعددت لكم مكانا آتي وأخذكم إلي لسه بتشتغل بشتغل فوق وتحت فوق وتحت في السماء وفي الأرض ومعاكم وجنبكم وفيكم في كله ربنا ما, بيبط... ما بيبطلش الشغل ابدا ده احنا نطمئن لهذا الإله الذي لا ينعس ولا ينام ولا يبطل شيء بيعمل باستمرار بيعمل من أجلك ومن أجلي ومن أجل الخاطي ومن أجل الخادم من أجل القديسين ومن أجل الأشرار ده بس مش بيعمل في الميدان الروحي وفي الميدان المادي أيضا من أجل قوت الناس ورزقهم وحياتهم المادية أيضا يشبع كل حي من رضاه يمطر المطر عشان الناس ياكلوا ويشرق الشمس ويهتم بالزرع وبالحصاد وبمياه النهر ما بيسيبش حاجة أبدا يقول لك لا تهتموا بما تأكلون وبما تشربون ليه؟ ربنا هو اللي بيهتم بيه حتى رب الأكل والشرب بيهتم بيه اوعى تفتكروا ربنا بتاع روحيات فقط ده بتاع كل حاجة بتاع كل حاجة يهتم بما تأكلون وبما تلبسون وبما تشربون ده مش بس بيهتم بيكوا انتوا ده بيهتم بطيور السماء وبزنابق الحق بالعصفورة الصغيرة دي لا يسقط واحد منها بدون أبيكم وبزنبقة الحقل يلبسها أحسن من سليمان ربنا قاعد يشتغل أنا لما أبص لزنبقة الحقل وأقول له حتى يا رب الزنبقة دي تعطيها ألوانا وتعطيها رائحة وتعطيها نموا وتعطيها إزهارا قاعد تشتغل حتى مع مع الزهرة أشتغل مع كل حاجة ومع النحلة اللي بتمر على الزهرة ومع الهوام ومع الأشجار ومع النبات الله دائم العمل بيشتغل باستمرار من أجل خيرك ومن أجل خير الناس كلها ومن أجل الكنيسة ومن أجل العالم الآتي لا يبطل الله عمله إطلاقا ده ربنا ده عجيب عجيب في كل شيء يعمل معنا حتى ونحن خطاه فيما نحن خطاه مات المسيح لأجلنا البار من أجل الأثمة يعمل معنا حتى وإحنا بن بنعاديه ده عمل مع شاول الطرسوسي وشاول بيحطم في الكنيسة بتاعته ودعاه ربنا ما ب... ما بتمنعوش عن العمل خطايا الناس حتى الهاربون منه الهاربون منه يجري وراهم واللي بيشتموه يجري وراهم واللي بيقاوموه يجري وراهم ربنا بيشتغل بطريقة دائمة وطريقة عجيبة وطريقة ناجحة ناجحة وبخطة وبنظام وبترتيب واستمرار كل مشروع انت بتقوم بيه ربنا بيصرف عليه انت تقوم بالمشروع وربنا اللي يصرف عليك انت تتكلم في العظة وربنا ينطق على فمك الناطق في الانبياء المعطي كلمة للمبشرين بعظم قوة ما تخافش الروح القدس يعطيك ما تتكلم به يعطيكم فما وحكمة لا يستطيع جميع مقاوميكم انهم يقدروا عليه ايه يا رب ده في الصغيرة وفي الكبيرة في الروحيات وغير الروحيات ربنا دايما بيشتغل ربنا دايما بيشتغل خاصة لو ان احنا عجزنا عن العمل لو احنا عجزنا من العمل يقول ما تخافوش فيه الايد اللي بتمسككم خاصة مع الضعفاء ومع المزدرى ومع غير الموجود ومع جهال العالم ليخزي بهم الحكماء يعمل الله مع كل أحد وفي كل أحد الله يعمل مع العاقر مع حنة مع راحيل مع رفقة مع الكل مع علي صباح لأن دول عاجزين ما دام في عجز أشتغل أنا ما دام أنتم عاجزين أشتغل أنا والعمل كله لربنا مش بس في الكتاب المقدس في التاريخ كله نشوف ازاي ربنا كان بيشتغل ده قصص القديسين عجيبة عجيبة بعمل الله فيها مش قادر افتح الموضوع ده احسن ما نخلص الليلة دي لكن ازاي ربنا كان بيعمل مع كل واحد من القديسين في التاريخ مش بس في الكتاب المقدس ازاي ربنا خلص العالم من اريوس مثلا في الوقت اللي اصر الامبراطور انه يصلي امات الله اريوس في ذلك اليوم ونجت الكنيسه ازاي ربنا ازاي ربنا خلص الكنيسه من ديوقلديانوس ومن نيرون ده عجيب ده ربنا بيشتغل شغل مش مع من اريانوس ازاي ربنا كان بيشتغل مع الشهداء وفي وقت الاستشهاد ده لولا ان الرب كان يعمل لكن يمكن في عصر الاستشهاد انتهت المسيحية خالص لكن ربنا كان يعطي ثباتا كان يعطي ايمانا كان يعطي قوة وصلابة كان يعطي معجزات بيشتغل ربنا بيشتغل ده ربنا بيشتغل مع الصامتين اللي مش عارفين يتكلموا خدوا مثلا حكاية العذراء مريم وجدت حبلى حبلى حبلى وهي عذراء والأول مرة في التاريخ ويوسف الصديق فكر بقى بلاش عار يصرفها سرا كده وفيما العذراء صامتة لا تملك أن تدافع عن نفسها هتدافع تقول ايه ما دي اول مرة في التاريخ ما لهاش مثيل ربنا ابتدى يشتغل يشتغل ازاي كلم يوسف الصديق في حلم وشرح له الموضوع وقال له ما تخافش ده اللي حبل به فيها ده من الروح القدس حل الموضوع مع المجوس الغلبانين اللي ضحك عليهم هيرودس اشتغل ربنا ظهر لهم في حلم وقال لهم اوعوا ترجعوا للراجل ده مشيوا من سكه تاني اشتغل مع يوسف النجار الغلبان قال له تاخد الطفل وتروح به مصر وقت اللزوم ارجعك قاعد يشتغل يدبر المواضيع بيشتغل بالاحلام بالرؤى بالكلام بالناس بيشتغل بكل حاجه يشتغل بالرسل يشتغل بالوعاظ يشتغل بالاسوس يشتغل بالكل بولس بيقول كأن الله يعظ بنا كأن الله يعظ بنا هو ينطق على شفاهنا وهو يشتغل في ايدينا واحنا شركاء للروح القدس وربنا بيشتغل ده ما دام ربنا بيشتغل الواحد يطمئن ده مبارك انت يا رب اللي بتشتغل مبارك انت يا رب اللي بتشتغل واحنا ننام وانت صاحي واحنا نسكت وانت اللي تدبر العمل كله واحنا نظهر عجزنا وانت تظهر قوتك وقاعد تشتغل باستمرار دي عملية لطيفة دي تعطي الانسان اطمئنان اطمئنان عجيب ثقة تعطي قوة لما تثق بان الله بيعمل لا يمكن تيأس تأخذ رجاء امل ثقة تكون مطمئن تأخذ فرح داخلي تطمن غيرك قول لهم ما تخافوش ربنا بيشتغل ما تخافوش ربنا بيشتغل كل ما يجي لك مشكلة قول ربنا بيشتغل ما دام ربنا بيشتغل أنا مطمئن كله للخير يعني ربنا بيشتغل بقى الله قادر ان يحول الشر الى خير اخوة يوسف الصديق باعوه كانوا هيقتلوه بقى عبد اترمى في السجن من المرأة الخاطية طب وبعدين يا رب ما تخافش يا يوسف انا هشتغل ما تخافش يا يوسف انا هشتغل تشتغل ازاي اروح جايب حلمين لفرعون واجيبك انت تفسرهم واحط في قلبه انك انت راجل حكيم وهشغلك عنده وزير أضب- بس انت مالكش دعوه انا هرتب لك الحكايه ترتيبه تمام وفيما كان يوسف الصديق عاجزا عن انقاذ نفسه كان ربنا بيشتغل علشان يعمله الوزير الاول في مصر ونائب فرعون وحاكم البلد ده ده مين اللي عمل كده؟ ده ربنا اللي هو اللي بيشتغل الله بيشتغل بالمعجزات احيانا بالمعجزات وقت اللزوم ما فيش مانع وما زالت المعجزات في كل جيل الله لا يترك نفسه ربنا بيشتغل والمسيحية تقوى يوما بعد يوم بالمعجزات اللي بتحدث لا ما كانش ممكن ان ال- الناس الغلابة الريفيين والضعفاء واللي ما يفهموش كتير في الدين ولا في اللاهوت يضيعوا تبص تلاقي معجزة من العذراء مريم معجزة من ماري جرجس معجزة من الملاك مخيل معجزة من قديسين تاني تقوي الناس تشجعهم تلمهم تثبتهم ربنا بيشتغل ما بيسيبش الناس ما بيسيبش حد ابدا يشتغل بالرؤى بالاحلام بالمعجزات بالكلام بالعظات بكله بالقوة ده لولا شغل ربنا ما كانتش المسيحية انتشرت أبدا وسطها الرومان بكل قوتهم وأسلحتهم وسطها الفلاسفة بكل أفكارهم وسطها اليهود بكل دسائسهم وسطها القسوة والعنف والسيف ولا حاجة ربنا بيشتغل ولا يهمكم ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب غنم وسط ذئاب ده لو ذئب واحد يط- يط- يطيرهم كلهم امال ايه كثرة الذئاب ولا تخاف انا اللي هشتغل انا اللي هشتغل وانتوا قاعدين مطمئنين واذا بهذه الحملان قد حولت الذئاب الى حملان واصبح مفيش خوف منه وزالت منهم الطبيعة الوحشية وقبلوا الايمان ومشي في الحكايه ازاي ده يا رب انا بشتغل ما تخافوش ما تخافوش ابدا انا بشتغل مبارك انت يا رب ده الواحد يشعر باطمئنان وهو عايش معاك ما دام انت بتشتغل انا امنت فعلا ان السبت بالنسبه اليك لم تبطل فيه العمل ولم تسترح في اليوم السابع بمعنى انك بطلت شغل لانك شرحت وقلت اذا يحل فعل الخير في الثبوت وديك بتعمل خير وهكذا رأينا يد الله في الكتاب ورأينا يد الله في التاريخ ورأينا يد الله في المشاكل وفي الضيقات ورأينا يد الله في الخدمة وفي الكرازة وفي التبشير وفي الملكوت وبنائه ورأينا يد الله في توبة التائبين ورأينا الله بيعمل باستمرار سواء كان الامر واضح لنا او غير واضح بالايمان نثق بعمل الله حتى ان كنا لا نراه بعد حين هتشوف لكن دلوقتي تؤمن ان هو بيشتغل تؤمن ان هو بيشتغل وتؤمن بايه ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب ازاي كل الاشياء تعمل معا للخير ربنا بيقود الاشياء كلها يرتبها كلها للخير ده عجيب ربنا في ترتيب الامور يحط دي جنب دي ودي جنب دي وكله يمر في اتساق عجيب في انسجام عجيب في توافق عجيب يؤدي للخير كله للخير حتى حتى خيانة يهوذا ربنا وصلها للخير خيانة يهوذا وصلها للخير جبن بيلاطس وصلوا للخير حسد رؤساء الكهنة وصلوا للخير انا هلم كل حاجة ربنا يقف كده يقول ما تخافوش ما تخافوش في عندك يهوذا بيخون في عندك آه هيرودس وبيلاطس بيحسدوا في عندك رؤساء الكهنة بيحسدوا في عندك بيلاطس جباء كل دول انا هلمه وامشيه في الخير امشيه كله في الخير ما تخافش انا احول الجافي الى حلاوة والاكل الى اكل واخليك تعيش مبسوط كل الاشياء تعمل معا للخير حتى الحوت ما ضرش وبال كان للخير بلعوا ووصلوا وما ضروش كله للخير والامواج وال... واللي كانت بتضرب السفينه في قصه يونان برضه للخير ما دام وقعت في ايد ربنا بس جت في الايد العجيبه اللي تحول كل الامور للخير يد القائد العظيم اللي بيشتغل هنا ونشكر الرب على عمله ونطلب منه ان يعمل باستمرار يعمل من اجلنا ويعمل من اجل العالم كله له المجد الدائم الى الابد امين